في إنجيل معلمنا لوقا البشير اللي سمعناه النهارده الأحد الرابع من شهر أمشير يوجه لنا السيد المسيح حديثا يمس حياتنا فبيقول لابد أن تأتي الشكوك ولكن ويل للذي تأتي الشكوك بواسطته خير له أن يعلق حجر الرحى في عنقه ويطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار ترثوا لأنفسكم وإن أخطأ إليك أخوك فوبخه وإن تاب فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات قائلا أنا تائب فاغفر له فقال الرسل للرب زد إيماني ايه ارتباط الشكوك بان احنا نعاتب اخواتنا ان اخطاوا في حقنا وان احنا نصفح اذا عادوا واعترفوا باخطائهم في ارتباط قوي بين الايمان والحب في ارتباط قوي جدا بين الايمان وبين الحب نحن نؤمن بالله لأن الله حب وأولادنا الصغيرين يقبلوا الله لأن الله حب فإن تعثر الإنسان في محبة الكنيسة يتعثر في محبة الله ويفقد إيمانه بالله قيل عن غاندي أنه كان يريد أن يصير مسيحيا وكانت طبعا هتبقى ملايين من أتباعه يقبلون الإيمان بالمسيح لكن تعثر غاندي في قبول الإيمان المسيحي لأنه دخل إلى الكنيسة وكان وقتها كنيسة إنجليزية المستعمرة للهند فإذا به في الكنيسة يؤمر أن يبقى في الصفوف الأخيرة مع الهنود وأن لا يكون له موضع مع الأوروبيين في المقدمة وقال العبارة المشهورة بتاعته أحببت المسيح وأبغضت المسيحيين وترك الإيمان بالمسيح أو رفض قبول الإيمان أو أعلن إيمانه بالمسيح ونحن نقول يا أحبائي إن العثرة في المسيح مش بتيجي من الخارج قدرما تأتي من الداخل من جوه الكنيسة لو مسكنا أولادنا أو بناتنا وشفنا مين الولاد أو البنات اللي بيتركوا الإيمان المسيحي مرة بكلم بنت بتريد أن ترفض الإيمان المسيحي وعايزة تتجوز إنسان غير مسيحي فلما بكلمها عن الزواج المسيحي والارتباط وعدم الطلاق والحياة المسيحية فبصت لي كده وقالت لي يا ابونا الكلام ده نظري تعالى شوف بابا وماما شكلهم ايه وتعثرت البنت في الإيمان بالمسيح من أجل العلاقات الباردة أو الجافة إن لم تكن العلاقات المتعبة بين والديه ولهذا أحبائي في الواقع أن لا يمكن أن تبدأ الكرازة بالمسيح إن لم نحمل في الداخل في الأعماق قلوبا ملتهبة بالمحبة ربنا لا يكرز به بالكلام بقدر ما يكرز به بالعمل في عبارة يقولها القديس يوحنا الذهبي الفم الإنسان الناجح في كرازته يقول ما معناه كده علموا الذين في الخارج أنكم منيرين أنكم منيرون كالكواكب ويقول كده للأصحة والكهنة اوعوا تتكلموا عن ربنا الا اذا كانت حياتكم منيره ككواكب في وسط السماء صدقني عزيزي محبتك لزوجتك واحتمالك لضعفاتها ومحبتك انت يا اختي لزوجك واحتماله لضعفاتك من الاعماق من القلب والحب المتبادل والاحترام المتبادل بين الاثنين أحسن كرازة حقيقية للمسيح لأنها تربي الولد والبنت اللي يذوقوا المسيح الحلو ولأنه من خلال هذه الكنيسة كنيسة البيت تنطلق شعلة الكرازة والله يشتغل خلال هذا الحب الداخلي لما الكنيسة بتبقى ملتهبة بالمحبة الصادقة الأمينة روح ربنا بيشتغل فيه وأديكم مثل بسيط على كده لما بيبقى في الكنيسة فيها كاهنين مثلا أو ثلاثة بيحبوا بعض حتى ولو كانوا كلهم ضعاف شوية لكن ربنا بيبارك في الخدمة كلها أحسن ما يكون كاهن قوي جدا أو اتنين أقوياء جدا ما يحبوش بعض ربنا بيشتغل بالحب أكثر ما بيشتغل بالكلام في عبارة لطيفة قالها القديس يوحنا الذهبي الفم في تعليقه إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون أنا في وسطهم قال إذا واحد صلى ربنا بيسمع له وربنا يبقى ضيف عنده لكن إذا اتنين صلوا مع بعض بروح الحب فوجود الحب وسطهم معناها وجود المسيح لأنه هو الحب ولذلك صلاة اتنين فيهم حب أفضل من صلاة ألف إنسان كل واحد لوحده يعني لو اتنين في البيت راجل ومراته مليانين محبة في نظر الله أفضل من ألف واحد كل واحد قاعد لوحده عامل زي فرعون لنفسه ولكن يظن أنه قمة في الروحيات الله لا يريد كثرة المعرفة الذهنية ولا النشاط الظاهر بقدر ما يريد القلب المقدس المملوء حبا نحو الآخرين عايزين خدمة ناجحة في الكنيسة نحب بعض الكاهن يحب شعبه والشعب يحب الكاهن وقدام مدرسة الأحد يحبوا بعضهم يقدمون بعضهم بعضا في الكرامة والخادمات تحب كل واحدة أختها والشعب كل إنسان يقدم الآخر ويضع كل إنسان في قلبه إن أخوه أهم منه يقول كده المحبة لا تطلب ما لنفسها بل ما هو إيه للغير أو للآخرين لو الكنيسة كل واحد فينا بيطلب ما هو للغير صدقوني ربنا يشتغل بكل قوة في الكنيسة وتبقى الكنيسة كنيسة أم ولود تأتي بثمر كثير لكن إن لم توجد المحبة في وسط الكنيسة تأتي العثرات ويقول خير له أن يعلق حجر الرحى في عنقه ويطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار احترزوا لأنفسكم اشمعنى يعلق حجر الرحى في عنقه ويطرح في البحر انتوا عارفين الرحاية زمان كان يجيبوا القمح ويطحنوه في الرحاية وياخدوا الدقيق يخبزوه ياكلوه كأن الإنسان الذي ليس في قلبه محبة مش ممكن يطحن الحنطة كي يقدم خبز المحبة للآخرين لا يمكن أن يكون مشبع للنفوس ولا يمكن أن يكون خادم حقيقي وشاهد حقيقي للمسيح خبز الحياة فبدل ما بيستخدم إيده لكي يسحق الحنطة وممكن نقول الحنطة هنا سحقها إشارة إلى بذل الذات بدل ما يقدم الذات المبذولة كخبز حقيقي يشبع النفوس تتحول الرحاية إلى موضع هلاك لنفسه لأنه يربط عنقه في الحجر ويلقى في وسط البحر فيهلك ولا يستطيع الآخرين أن يجدوا خبزا يأكلونه عشان كده أحبائي الإنسان واحدة من الاثنين يا ايده بتشتغل في الرحاية كل يوم كل يوم يبذل من أجل الآخرين كل يوم يطحن من أجل الله ومن أجل الناس كل يوم يموت لكي يعيش المسيح يسوع يا إما تربط عنقه في الرحى ويفقد هو نفسه ويفقد الآخرين أيضا طعمه مفيش نص نص مفيش أنصاف الحلول لكن إما إنك بتاكل وتوكل الآخرين من خلال بذل ذاتك من خلال الحب وإما تهلك وتهلك الآخرين معك لأنك لا تتقدم إلى حجر الرحى لكي تقدم ذاتك مطحونا كقدس حقيقي للآخرين احترسوا لأنفسكم كل واحد يدور على حياته لحسن يهلك وكيف نعيش يا رب قال إن أخطأ إليك أخوك فوقع ربنا ما بيقولكش إنك أنت تبقى بارد أو إنك أنت غلط حد في أخوك خلاص ما هو ممكن الإنسان واحد يغلط في حقي وأصمت ولكن على رأي ذهبي الفم يقول أحيانا الصمت يكون أكثر مرارة من الضرب يعني في واحد يقول لك لو اداني ألمين كان أحسن من الصمت اللي هو صمت في ناس أحيانا يستخدموا التهزيء للآخرين أو إهانة الآخرين أو تحطيم اللي حواليهم حتى ولو بالصمت عشان كده يقول في البستان كما أنه يوجد كلام جيد وكلام رديء هكذا يوجد صمت جيد ويوجد أيضا صمت رديء إذا أخوك غلط في حقك مفيش مانع إنك تعاتبه لكن مش قالك تروح توبخه أو تروح تهينه أو تروح تتهمه لكن تروح تقول له أنا واخد على خاطري منك حتى ربنا لما بيتعامل معانا يقول لنا كده يقول لنا في سفر الرؤيا وهو يكلم ملاك إحدى الكنائس يقول له لكن عندي عليك قليل يعني أنا واخد على خاطري منك أنا زعلان منك إيه القليل اللي ليك اللي أنت يا ربي بتعاتبني فيه قال إنك تسيد المرأة إيزابل علشان تزني في وسط الشعب وده قليل يا رب لكن هي دي طريقة ربنا في العتاب طريقة ربنا في العتاب أنه لا يجرح مشاعر الآخرين يعني أنا شعرت إنسان قال كلمة إذا قدرت أكلها وتنتهي ومن قلبي مش هشيلها خلصت إذا شعرت إن أنا تعبان أنا أقول له يا فلان أنا واخد على خاطري لأني سمعت كلمة ربما تكون غلط وربما أنا فهمتها غلط وربما وصلتني غلط وتطلع الكلمة كده لطيفة وأديله فرصة للعتاب وأديله فرصة للاعتذار حتى ولو في عتابه كان غير مقنع وتنتهي ويا ريت الواحد يتعود إن ما يجرحش مشاعر الناس صدقني عزيزي لما ما بنجرحش مشاعر الناس ربنا ما بيجرحش مشاعرنا ولما بنجرح مشاعر الناس ربنا بيقسو علينا عشان كده يقول كما فعلت يفعل بك بالكيل الذي به تكيل أو تكيلون يكال لكم وإيه ويزال إذا أخوك غلط في حقك ما تشككوش في الكنيسة إيه يعني لما غلط؟ روح عاتبه بلطف وإن تاب إن قال لك أنا غلطان أو اعتذر بأي طريقة فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات قائلا أنا تائب فاغفر له ما احنا بنغلط كتير في حق ربنا وبنغلط مرات بلا عدد وربنا طويل البال معانا جدا طول بالك يا أخي مع غيرك طول بالك مع مراتك ومع أولادك ومع والديك ومع أخواتك ومع قرايبك ومع معارفك ومع زملاتك ومع أصدقائك ومع الغرباء عنك ومع أيضا مضايقيك ادي فرصة ادي فرصة حتى للأعداء لعلهم أيضا يفكرون أن يرجعوا عن عداوتهم وبدل ما تفقدهم حتى كأعداء اكسبهم أيضا كأصدقاء اربح أخاك اربحه في المسيح يسوع طبعا الكلام ده كان صعب وقال الرسل للرب زد إيماننا الكلام ده يا رب مين يقدر يستحمله تقول لي يغلط أخويا مرة أستحمله مرتين أستحمله لكن كلمة سبعة كانت مفهومة عند اليهود يعني بلا حصر مش سبعة يعني رقم عددي لا ده كان لما يحب يعني يدي رقم للكمال يعني بلا عدد فيقول رقم سبعة فبيقول إذا أخطأ إليك سبع مرات في اليوم يعني لو أخوك بيغلط باستمرار ضدك ورجع قال لك أنا غلطان فوت وافتح قلبك بالمحبة صدقوني أحبائي رصيدنا الحقيقي اللي هنطلع بيه في السماء هو الحب لا هيقول لك صليت قد ايه ولا هيقول لك قريت انجيل قد ايه ولا هيقول لك رحت الكنيسه قد ايه لكن هيقول لك كنت لابس ثوب الحمل ولا ثوب الذئب كان ليك القلب الوديع قلب الحمل ولا كان ليك قلب الذئب تقول لي صعب ازاي احب أقول لك كن مع الرسل زد إيماننا إيمان لو الإنسان الطالب اللي بيقعد طول السنة بيذوق المر عشان يذاكر بشر بتبص تلاقي في أيام الامتحانات لأن شايف الوقت مقصر اللي كان بيستوعبه في أسبوع بيخلصه في ساعة إيه اللي جرى؟ طب ما هو المخ هو هو والوقت هو هو لكن إيمانه بأن الوقت ضيق وإحساسه بالمسؤولية بيخلي حتى المخ في منتهى الحيوية يستطيع أن يستوعب أكثر بكثير من اللي كان بيستوعبه في بداية السنة. إذا آمنا أن الأيام مقصرة وشريرة وإذا أدركنا أنها الساعة الأخيرة وإن آمنا أن المسيح آت عن قريب تأكد يا عزيزي العالم يخبط زي ما يخبط فيك والناس تعمل اللي عايز تعمله وانت تبقى مبسوط وفرحان وبتضحك في ايه؟ ايه يجرى في العالم؟ انا يكفيني ان ادخل السماء انا اعتبر نفسي محظوظ لما الناس تهيج عليا لان كل ده اكاليل لحسابي ايه اللي هاخده لو قال فيكم الناس حسنا ايه اللي هتاخده لو كل الناس قالوا عليك انك كويس لكن بالعكس لو الناس هاجت عليك واقرب من ليك اعداء الانسان اهل بيته واحتملت هذه العداوه بفرح انت عزيزي الكسبان لو كان لكم ايمان الايمان الايه الايمان العامل بالحب لو كان لكم ايمان مثل حبه الخردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فكانت تطيعكم مرة يقول إن كان تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر ومرة يقول إيه تقولون لهذا الجبل إيه انتقل وانطرح في البحر اشمعنى مرة يجيب ست جميزة ومرة يتكلم عن الجبل وليه ينطلق في البحر الجميزة تشير إلى الكنيسة أو الحياة المثمرة الإيمانية لو كان قلبي كالبحر كله هياك ما فيهوش مكان لكي تغرس فيه شجرة لكي تأتي بثمار الله مستعد إن كان لك إيمان أن يغرس شجرة أو جميزة الحب في داخل قلبك لتأتي هذه الشجرة بثمر كثير في أعماقك ما تقولش أنا إنسان عصبي وما تقولش أنا إنسان كبرت في السن ودي طبيعتي ما تتغيرش وما تقولش أنا إنسان مريض ما أقدرش أحتمل اللي حواليا ما تحطش لنفسك أعذار لكن آمن يا عزيزي أن الله يستطيع أن يخترع أو أن ينقل الأميدة إلى أحشائك في الداخل ويقيم في البحر أيضا أميدة ويجد الله ثمر الحب في أعماقك والجبل يشير إلى المسيح نفسه اللي اتكلم عنه في سفر دانيال الجبل أو الحجر المقطوع بغير يدين الذي صار جبلا عظيما ملأ الأرض كلها حينما نؤمن ينتقل المسيح إلى داخل قلبك حتى ولو كان قلبك بحر ينتقل هذا الجبل كالصخر في أعماقك وبدل ما كانت حتة كلمة بتهزك وبدل ما كان قلبك كالعصافة في مهب الريح لو هاج العالم كله عليك تصير في محبتك في محبتك الحقيقية كجبل في وسط البحر لا يستطيع ولا تستطيع كل مقاومات العالم أن تهز المحبة في داخل قلبك إذا يا عزيزي ليكن لنا هذا الإيمان أن المسيح يغرس شجرة الحب فينا أو يقيم شجرة الكنيسة في أعماقنا بل وأن يأتي هو بنفسه الجبل الذي ملأ الأرض كلها ليسكن في أعماق قلبنا في الداخل ربما أحبائي نقول العالم وحش والدنيا كلها فساد والدنيا تحتاج إلى أن الإنسان يكون حكيم بمفهوم الحكمة البشرية المكر والخداع ويبتدي عدو الخير يبث أفكار البغضة والكراهية في داخل قلبك والمكر والخداع لكن يا عزيزي آمن إن مش بس ربنا يغير قلبك لكن الله يستطيع أن يغرس كنيسته الجميزة في وسط العالم في وسط البحر ويستطيع أن ينطلق بنفسه الجبل المقدس إلى داخل بحر هذا العالم ويقيم له أولاد مقدسين في الحق من وسط تيارات هذا العالم عندما تؤمن مش بس أنت بتتحول إلى طاقة حب ولكن أيضا الآخرون يتحولون إلى طاقات حب يا عزيزي عدم محبتنا للآخرين معطل لحياتنا ومعطل لإكليلنا السماوي ومعطل للكرازة ومعطل لعمل الله في داخل النفوس تحب تكون كارز ناجح لا تهتم بكثرة الكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة ولا بالقدرة على المجادلة لكن تعلم كيف تحب عجبتني عبارة كتبها أحد المؤرخين عن الكنيسة الأولى هل كانت الكنيسة تكسب نفوس الوثنيين لأنها كانت كنيسة محبة ولأنها كانت كنيسة فرحة الحاجتين دول مليانة حب ومليانة فرح عشان كده كانت في وسط الضيق في وسط الآلام في وسط الأتعاب كانت تقتنس من الولاة والجنود ومن كهنة الأوثان ومن القضاة ومن النفوس القاسية كانت تكتسب نفوس لكي تكون مقدسة ربنا يا ريت يا أحبائي تكون دي صلاتنا باستمرار نقول له زد إيماننا ادينا يا ربي طبيعة الحب نحن نؤمن أنك قادر أن تقيم الحب في داخل قلبنا إذا أخذنا الحب فنقول إيه ضرب المثل بتاع العبد اللي بيرجع ويخدم سيده وبعد ما يخدم سيده يبتدي ياكل ويقول كده لأن العبد لذلك العبد قال لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون وما علينا أن نعمل فقد صنعنا ربنا يدينا روح الاتزاع والانسحاب يدينا نحب كل الناس ولكن حتى في حبنا للناس نقول اننا عبيد بطالون لالهنا كل المجد والكرامه من الان والى الابد امين